اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم في عيادة الرحمة أخوكم في الله كمال عبد الإله علي أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب جامعة المنصورة أهلا بكم آه النهاردة إن شاء الله هنتكلم في خلال الساعة القادمة آه عن موضوع أو موضوعين أنا اخترتهم نظرا ل آه يعني أحيانا بيبقى المحدد للموضوع الزمن اللي احنا فيه أو الوقت اللي احنا بنمر بيه من السنة فاحنا داخلين على فصل ال- أو احنا في فصل الربيع الفصل ده بيبقى فيه آه، حاجة جراحية يعني طبعا في حاجات كتيرة بتحصل فيه بالنسبة لل- لل- لأمراض الصدر وما إلى ذلك والرب وكده لكن احنا كجراحين وجراحين أطفال بنركز على النقطة اللي تهمنا قوي اللي هي موضوع أو آه، التداخل المعوي التداخل المعوي ده نوع من ال ال الانسداد اللي بيجي للطفل بيبقى غالبا ما بين ست شهور لغاية سنتين ده السن المتعودين ان هو يحصل فيه اللي هو من بداية سن الفطام يعني الطفل بعد ست شهور بيبدأ ياكل حاجات تانية غير الرضاعة فبيبدأ يبان عليه اعراض او احيانا ايه هي اعراض اللي تؤدي الى او ايه الاعراض اللي تخلينا نقول ان هو عنده تداخل معه خطورة الموضوع ده ايه خطورة الموضوع ده ان الانسداد اللي بيحصل ده انسداد له علاقة بالوقت يعني ايه يعني هو فكرته ببساطة ان الامعاء بتدخل جوه بعضها واسمه تداخل معه يعني ايه الامعاء دي ماشيه زي الماسوره جنب بعضها كده لو دخلت جوه بعضها الجزء الخارجي اللي هو اللي ماسك على الامعاء الداخليه اللي ماسكه جواها بيمنع عنها الدم يبقى الجزء الخارجي ده قفل الدم على الجزء الداخلي فلما يقفل الدم عنها بنتوقع ايه ان هو في خلال ساعات قليله الجزء اللي مش واصل له دم ده بالاضافه لانه فيه انسداد مش دي المهمه الاهم منها انه مش واصل له دم يعني مات في خلال ست ساعات بنلاقي الجزء ده الداخلي اللي هو دخل جوه بعضه ده بنلاقيه ايه مات فلما يموت يبقى الموضوع كبر بقى يبقى تحولنا الى ايه الى الموضوع من مجرد تدخل معوي ممكن فكه لو اكتشفناه بدري الى اجراء عملية واستئصال للجزء الميت من الامعاء وتوصيل الامعاء السليمة ببعضها ده طبعا بيبقى لو اتأخرنا في اكتشاف هذا الموضوع من هنا جت اهمية الحلقة ديت في ان انا عايز احنا في فصل دلوقتي اللي فيه الحاجات ديت اللي بيحصل فيه الكلام ده عندنا الاطفالنا ما بين ست شهور لسنتين طبعا العدد ما شاء الله كبير جدا فلازم نخلي بالنا من الاعراض اللي تقول لنا اللي هو ان الولد الولد ده بقى عنده فيه شك او البنت دي عندها شك في حدوث ما يسمى بالتداخل المعوي ايه هو اعراضه اولا غالبا بنلاقي الطفل كان عنده حاجه بنسميها فيرال النس يعني ايه يعني تعب نوع من البرد آه، الفيروسي شويه برد عنده في صدره او عنده نزله معويه عملت له اسهال فبقى بيجيب حمام كتير بقى بيرجع عنده نزله كل الكلام ده عادي بيحصل لكل الاطفال نشك بقى ان حصل التدخل المعوي ده لما نلاقي الطفل ده فجأة قفل قفل يعني ايه يعني بعد ما كان في اسهال وعمال يجيب ليل نهار لقينا ما عادش بيجيب حاجة خالص ما عادش بيجيب عدى عليه وقت ما عادش بيجيب براز لا اسهال ولا غير اسهال دي حاجة ده اول حاجة تشككنا الحاجة التانية ان هو بعد ما قفل وما عادش بيجيب حاجة نبص نلاقي الولد بدأ يجيله نوبات من المغص المغص يعني ايه الولد هادي خالص وزي الفل إيه، وبطنه مريحة ونايم وتمام وفجأة تبص تلاقيه قاعد يصوت ويعيط ويروح لامم رجليه على بطنه مرة واحدة يلم رجلين على بطنه كده دي صورة يعني معروفة جدا تبص تلاقي لم رجليه على بطنه وراح مصوت لمدة مثلا 30 ثانية يقعد يعيط بصوت عالي جدا لمدة 30 ثانية وبعد كده يروح راجع تاني لوضعه الطبيعي وكأن شيئا لم يكن ويسكت خالص وفرد رجليه وبطنه تبقى هادية ومفيش فيها أي مشكلة بعديها بدقيقتين ثلاثة أو خمس دقايق تبص تلاقي الموضوع إيه رجع تاني الواد هادي وكويس وفجأة يروح م- إيه مصوت و- وضامم رجليه على بطنه هنلاقي مع الوقت بقى أولا ما عادش بيجيب حمام من تحت الإسهال اللي كان موجود ده راح الحاجة التانية المغص ده بدأ عدد مرات حدوثه تزيد والفترات اللي هي فيها بيبقى مرتاح بتقل يعني إذا كنا بنقول كل خمس دقايق بعد ساعة هتبقى كل ثلاث دقايق بعد ساعة هتبقى كل دقيقتين بعد شوية هتبقى باستمرار تبص تلاقي المغص ده ايه مستمر وفي كل ده ال- الطفل ما بيجيبش ايه براز هنسيبه شوية لسه برضه احنا مش عارفين ايه السبب وشوية مغص ونروح نجيب علاج ونديله علاج للمغص بمزاجنا وكلام من ده ونشوف حرارته لقى حرارته كويسة نقول لا يبقى ما فيش مشكلة بعد شوية بنلاقي الطفل بدأ يجيب مخاط من فتحة الشرج ما بيجيبش براز بعد كده نلاقيه بدأ مع الحزق يجيب مخاط بس مخاط فقط بدون براز نقول انه عنده دوسنتريا إيه نبدأ بقى ايه نجيب له علاج فلاجيل وامبيزول وما الى ذلك الحاجات اللي احنا عندنا في الصيدليه في البيت ديت عشان الواد عنده دوسنتريا لانه بدا يجيب مخاط بعدها بشويه بقى احنا سيبناه الموضوع ماشي وعمال يزيد فجينا بنبص لقينا المخاط ده بقى معرق بدم بقى المخاط بقى مخاط زائد دم كده خلاص بقى الصوره بقت واضحه ده كده الامعاء بدات تموت بدات الامعاء تتعثر لدرجه ان بدا الدم اللي فيها ينزل بدأ الدم ينزل مع المخاط خلاص دي بقت الصورة الواضحة جدا للتداخل المعوي يبقى الصورة النهائية الواضحة للتداخل المعوي ان هو يحصل ايه يحصل مخاط معاه دم يقول لك احنا ما بنشخص التداخل المعوي الا من المخاط اللي معاه دم لا يا حبيبي ده ديت صورة في النهاية خالص يبقى انا معنى كده ان غالبا بدأ يحصل مشكلة ده الموضوع ما عادش ما عادش بسيط يبقى انا ما بستناش لغاية ما يبدأ يبان دم مع مخاط من فتحة الشرج حاجة موصوفة كده في الكتب عندنا اسمها red currant jelly stool red currant jelly stool زي الايه زي اللي هو التوت الاحمر كده اللون لون المخاط اللي هو المدمم ده من العلامات المميزة للتدخل المعوي اللي بيحصل كتير جدا المخاط المدمم ده بس بشرط ما يبقاش معاه براز يعني ممكن البعض دلوقتي يتصل او يبقى الان هيقول لك ده هو ايه انا ابني بيعمل حمام وعنده اسهال بس احيانا بيجيب دم لا الموضوع هنا مختلف طالما في براز موجود واضح يبقى الدم ده له سبب تاني وهو زيادة حركة الأمعاء ممكن تجيب شوية دم حصل شرخ ممكن يجيب شوية دم إنما أنا أقصد الدم اللي بيجي لوحده مع مخاط ومفيش معاه أي براز بالذات بقى لو مصحوب بالعلامات التانية اللي أنا قلت عليها من نوبات متكررة من المغص أو إن الطفل ده كان عنده إسهال وفجأة قطع وما عادش بيعمل حمام خالص يبقى انا كده ماشي بالتدريج ووصلت للصوره التقليديه اللي هي بتاعه التداخل المعوي طيب اهميه ان انا لو شكيت في الموضوع ده اتحرك بسرعه ايه ان انا لو اتاخرت وقعدت ادي علاج الامعاء اللي دخلت جوه بعضها بتموت طيب لما نيجي نتكلم في العلاج دلوقتي هنلاقي العلاج كان سهل جدا قبل ما الامعاء تموت حتى ان العلاج ممكن ما يبقاش جراحي يعني علاج الانسداد ودي حاجه يعني نادره ان احنا نتكلم في انسداد معوي ونقول ان العلاج بتاعه مش جراحه ايوه مش جراحه تمام بس بشرط ان احنا نشوفه بدري او نكتشفه من خلال الاعراض اللي انا قلتها طب لما انا اروح اعمل فحص او اشعه او اروح لدكتور وانا شاكك ان عنده تدخل معوي وفي الاخر اطلع غلطان انا خسرت ايه كشف مش قضيه اروح المستشفى الحوادث موجوده كل يوم وشغاله طيب خدت نفسي ورحت لدكتور الاشعه ورحت عامل اشعه تلفزيونيه خسرت ايه قيمه الاشعه التلفزيونيه 50 جنيه ولا 60 جنيه مش قضية مش مشكلة بس أنا كده بقي الطفل من حاجة مشكلة مشكلة خطيرة جدا وهي إن أنا بعمل له استئصال لجزء من الأمعاء بعرضه لعملية كبيرة بعرضه لمشاكل كثيرة فلو أنا شكيت لو أنا شكيت بسهولة خالص أخد نفسي وأروح لأي أقرب مستشفى أقرب مستشفى فيها جراحة جراحة أطفال أو يكون فيها مستشفى جامعة للأطفال هيبقى فيها جزء جراحي لو شكينا في الموضوع او لو انا مش عايز اروح لهنا ولا هنا وعايز اتصرف بسرعه مسموح ليا ان انا اخد نفسي واروح على دكتور الاشعه واقول له اعمل لي اشعه تلفزيون على بطن الواد ده لان الواد ده بيجيب بطنه بيجيب دم من تحت طب انا ليه بقول متشجع كده وانا لاول مره بقول ان انا ممكن اروح لدكتور الاشعه من قبل ما اروح للدكتور اللي هيكشف على الطفل لسبب ان ايه هي دقه الاشعه التلفزيونيه في اكتشاف التدخل المعوي كم في المية تقريبا دايما ال ال الأشعات والحاجات دي يقول لك 70% 80% كده الأشعة التلفزيونية دقتها في تشخيص التدخل المعوي 100% 100% يعني إيه؟ يعني لو في تدخل معوي وفي دكتور بتاع أشعة عادي خالص عنده جهاز أشعة تلفزيونية وعملت له الأشعة ديت وقال لي ما فيش تدخل معوي يبقى خلاص أنا اطمنت إن ما فيش تدخل معوي أو إذا قال لي في تدخل معوي يبقى 100% هو كلامه صح ان ده فعلا في تداخل معه ساعتها بقى اجري اروح على الايه على المستشفى لان خلاص كده الموضوع ما عادش يستحمل ان انا استنى يبقى انا مسموح ليا ان انا اروح لدكتور الاشعه طب انا هعرض ابني للاشعه بدون لازمه ليه انا عايز اقول ان احنا عندنا بعض انواع الاشعه ليس لها خطوره لانها مش اشعاعات اصلا ماشي يعني في اشعه مقطعيه في اشعه عاديه في حاجات من دي دي لها خطوره والتعرض ليها يعني المتكرر قد يكون له بعض الاثار لكن الاشعه التلفزيونيه والرنين المغناطيسي دول مش اشعه دول ما هماش اشعه اساسا يعني لو تعرض الطفل كل ساعة لأشعة تلفزيونية أو كل يوم لرنين مغناطيسي مفيش عليه ضرر لأنها ليست ليست إشعاعات تدخل جسمه لتضر شيء أو تنشط حاجة أو تعمل حاجة زي الأشعة العادية اللي احنا بنعملها أو الأشعة المقطعية أو ما إلى ذلك إنما الرنين المغناطيسي والأشعة التلفزيونية دي ما نقلقش لو عملنا كل ساعة أشعة تلفزيونية دي مفيش منها خطورة خالص فاللي أنا أقصده ان الاشعه التلفزيونيه بتشخص مرض التداخل المعوي بنسبه 100% تمام طيب في اشعه تانية ممكن تشخص الموضوع اه اللي هي الايه الاشعه اللي بالصبغه كلمه بالصبغه ديت لما بنسمعها بنترعب والولد هيستحمل الصبغه وهنقعد نديله صبغه ازاي واحنا خايفين عليه انا بدات اشوف في الفتره الاخيره ناس عامله انا اسف في الكلمه زي الدبه اللي من حبها في صاحبها قتلته قتلته ليه لان كانت بتنش دبانه من على راسه فراحت خبطها بطوبه راح ميت فاحنا بيجي لي اطفال الولد عنده ست سنين وما طهرش لان هم خايفين يطهروه خايفين من مشكله البنج والعمليه الولد عنده خصه معلقه وعنده 10 سنين وعشان ابنهم الوحيد مش راضيين يعملوا له العمليه متوقعين انها ممكن تنزل كمان بعد بعد 10 سنين ليه ده اصل بيحبوه فعشان بيحبوه ضيعوا له الايه ضيعوا له الخصيه هنا برضه نفس الكلام طفل مثلا عنده امساك عايزين نشخص عنده تدخل عنده تضخم في القولون ولا ما عندوش طب انا عايز اعمل له اشعه بالصبغه يا جماعه لا انا ما نعملش اشعه بالصبغه هنضر الولد طب خلاص سيبوه بالتضخم القولون وبعد كده غصب عنه وعنكم هنعمل العمليه والنتيجه مش هتبقى كويسه تمام فانا اسف ان انا بتكلم بالاسلوب ده بس انا لاحظت مع التقدم العلمي وزياده قدره الناس على الفهم ومع ان الفحوصات بقت اسهل وكل حاجه خوفنا على الطفل بقى خوف او على بعض الاطفال بيبقى خوف مرضي ما احنا كلنا عندنا اولاد وكلنا بنخاف عليهم بس في حدود انا لا لا اتاخر على الطفل بحيث ان انا اضره ولا هستعجل بحيث ان انا ايدي بتاكلني عايز اشتغل وخلاص اقوم اعمل له حاجه بدري ملهاش لازمه لا في قرار لازم في طبيب ثقه بياخده لو قال لي اعمل اشعه اروح اجري اعمل اشعه لو قال لي ما تعملش يبقى خلاص ما اعملش طالما انا واثق فيه يا اما ما اروحلوش من الاصل انما مش مش هروح عشان اقعد اجادل فيه واقول له لا لان انا قلت بشوف الكلام ده كتير جدا وبالذات يعني الاسبوع اللي فات ده شفت حالات خصه معلقه 10 سنين من الناس متعلمين ودكاتره لان هم خايفين يعرضوا الولد لبنج وست سنين ما تطهرش لان هم خايفين لان عارفين ان هو يتطهر وخايفين لا يتالم فسايبينه ما يتطهرش وكان الطهاره دي حاجه جماليه كده منظر بنكمل بيه وخلاص ماهيش حاجه بيتميز بها المسلمين على مستوى العالم ان احنا ما عندناش سرطان في العضو الذكري ما عندناش سرطان في العضو الذكري لان احنا اللي ايه احنا اللي بنعمل الختان في الطفل حديث الولادة على فكرة الختان متأخرا ما بيحميش من سرطان العضو الذكري يعني أهم فوائد الختان عندنا كمسلمين هو ان ما عندناش حاجة اسمها سرطان في العضو الذكري اللي شاف حالة زي دي بقى يقول لي عليه في المسلمين إلا لو اتعملوا الختان ده وهو وهو كبير بيكون خلاص ما عادش بقى زيه زي غيره إنما إحنا الختان كما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام في الأول في الأسبوع الأولاني في الأربعين يوم الأولانيين في الكلام ده كله دي في الفترة ديت بنبقى خلاص immune against cancer penis يعني ضد سرطان الإيه العضو الذكري فالموضوع مش موضوع جمالي ولا بالمزاج ولا كلام من ده فأرجو إن إحنا ما نبهدلش ولادنا بسبب حبنا ليهم لأن إحنا في الآخر هنثبت لنفسنا إن إحنا قصرنا في حقهم وإحنا ما بنحبهمش نرجع للموضوع التاني الأشعة التلفزيونية مفيش منها ضرر لو الدكتور ما عندوش أشعة تلفزيونية وقال أنا هشخص التداخل المعوي عن طريق ان انا اعمل حقن شرجية بالصبغه بالباريوم او بال Gastrografin مفيش اي مشكلة ده هو هيتعرض لفيلم واحد او فيلمين ما يسووش حاجة اصلا يعني اللي بيعمل اشعة مقطعية كمية التعرض للاشعة اللي بيتعرض لها قد الاشعة العادية 100 مرة ومع ذلك بنعملها عادي خالص فلما نعمل فيلم اشعة عادية واحد وبنحقن صبغه للطفل كان احنا بنعمل له حقنه شرجيه يتهيأ لنا ان احنا خلاص الواد ده اتدمر ان هو ياخد صبغه لا ما فيش اي مشكلة من ان ناخد صبغة طالما احنا في سبيلنا لتشخيص الموضوع في وقته نرجع لموضوعنا يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على وسيلة التشخيص الكلينيكي من خلال المنظر اللي احنا اللي بان عليه الطفل اللي بان عليه الطفل من مغص ودم وكلام من ده ثم رحنا سواء انا كأب او كأم رحنا عملنا الاشعه بنفسنا او رحنا للدكتور والدكتور حولنا نعمل الاشعه الاشعه بنسبه 100% سواء الباريم او الاشعه التلفزيونيه بتقول لي ده عنده تدخل معوي او ما عندوش لو عنده تدخل معوي اهميه الكلام ده ايه ان انا في ساعتها لازم اعمل له تدخل ما قلتش اعمل له عمليه هعمل له تدخل في الدول المتقدمه اصبح التدخل المعوي مرض غير جراحي عاد بينظر له على انه مرض غير جراحي ازاي ده انسداد معوي بس هو بقى مرض غير جراحي ليه لان الامعاء لما بتدخل جوه بعضها ببساطة قوي انا لو انا زقيت حاجة من تحت من فتحة الشرج هتفكها تاني من بعضها هنتكلم في النقطة دي بعد الاتصال ده ان شاء الله ام معاذ اتفضلي يا فندم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله انا بستنى حلقة حضرتك الله يكرمك كتير الله يكرمك يا فندم ربنا يعزك يا رب بقول لحضرتك انا ابني عنده خمس شهور من وهو لسه عنده شهر وهو لما بيصرخ جامد جدا آه، وشه بيحمر قوي وببص الاقي فيه دم في بقه آه، رحت لدكاترة أطفال الاتنين- آه، يعني الدكتور قال لا عادي قال لبابا عادي وأنا رحت للدكتورة بيه قريب آه، من أسبوع قالت لي تلاقيه بيحزق قلت لها هو وشه بيحمر وبيقطع النفس كده مم.
قالت لي مفيش مشكلة فهل الأمر طبيعي؟
طب حضرتك هو المهم الدم يعني يصرخ دي علاجها سهل انما الدم اللي جه بيجي ده دم متكرر يعني ولا مرة واحدة لما يصرخ بقى قوي يعني هو بتحس بدم دم جاي من بقه من جوه
أنا بلاقيه في بقه يعني أنا كتير- بعد ما بيصرخ كتير كده يعني؟
زيادة شوية أبص كت- ألاقيه في بقه كتير
أم؟
كتير دم كتير ولا حاجة بسيطة لا كأن مثلا كأنه مثلا لما يبقى طفل صغير بيطلع سنان مثلا آه.
وهو وداس على شفته ايوه ايوه, أيوة.
تبقى حاجة بسيطة طيب هو حضرتك ما عندوش امساك ولا حاجة هو المشكلة يا دكتور ان هو كان من بعد ما كمل شهر آه، آه، كان بيعمل مرتين تواليت عادي بدأ بقى يغيب آه، بالتلات اربع ايام ما بيعملش آه، بس بي ما بيعملش امساك بيعمل عادي فالدكاترة قالوا لي عادي طب يمكن ده خلي لبن صناعي ما كانش بياكل كويس المهم لما بدأت اكله بعد اربع شهور اتاريه كان بيبقى جعان عشان كده ما بيعملش التواليت بتاعه بإخ- يعني بانتظام أيوة.
فهو دلوقتي إيه ك- و- ك- بيعمل التواليت بتاعه مرتين وثلاثه في اليوم عادي مش امساك بس هل انا وقفت اللبن الصناعي كان بيرجع يا دكتور مم.
بشكل فظيع جدا لدرجه بديله دواء مع في الببرون عشان ياخده وبعديها وقبل يعني أنا ثلاث ثلاث اربع انواع دواء بس الترجيع عشان دلوقتي الترجيع.
قل ما بدأ ياكل الترجيع قل شوية مش لا لا كده؟
قال خالص بس انا ما بس الدكتوره بتقولي اعملي له سريلاك باللبن الصناعي انا خايفه ارجعه تاني طب ايه راي حضرتك؟
طيب اجاوب حضرتك ان شاء الله من معاذ جزاك الله اسمعي خير.
الله يكرمك الله يكرمك. هي في معلومة عامة كده آه، خاصة بحزق الطفل في أول أربع شهور في شوية حاجات كده الطفل أول أربع شهور ودي نصيحة لكل ال- اللي هم الآباء والأمهات اللي هو أول طفل بالنسبة لهم مبقاش فيه نوع من الخبرة والجد طبعا نسيت العيال ومشاكلهم فهتلاقيها مش عارفة تفيد البنت إن يعني دايما في أو- دي ت- يعني مشكلة كل يوم وكل كشف بنتسألها اللي هو إيه إن الولد طول النهار عمال يحزق عمال على بطال وعلى الفاضي بيعمل ما بيعملش عمال يحزق طيب وبيحزق ازاي وشه بيحمر وشه بيحمر او يزرق ايديه بتلاقيها شدت اعصابه شدت رجليه شدت احيانا تلاقيه عمل فايبريشن كده بال- ب- بدقنه او بايده تلاقيه بترعش الحاجات ديت دي كلها حاجات فيها نمو للجهاز العصبي بتاعه لان الطفل في اول اربع شهور بيكمل شويه حاجات لسه ما كملتش في اثناء فتره الحمل منها نمو الجهاز العصبي فنمو الجهاز العصبي في اول اربع شهور بيكون اعراضه الحزق اللي احنا بنشتكي منه ده لكن في حزق بيبقى مرضي الحزق المرضي ده ان يبقى فيه معاه امساك ان يبقى فيه الم ان يبقى فيه غازات لكن انا بقول الحزق اللي هو بدون مناسبه فده حزق طبيعي فيسيولوجي ما نقلقش منه اتصال ام ابي اتفضلي يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله آه، لو سمحت يا دكتور انا ابني عنده ثلاث سنين ونص تقريبا من سن سنتين آه.
يعني من سن سنتين هو ما كانش بيروح حضانه ولا اي حاجه عمل حمام مم.
آه، لقيت انا شفت بعيني شفت بعيني ديدان ديدان آه، ف- ديدان في البراز بتاعه تمام رحنا عملنا تحاليل آه، يعني تحاليل كتيره وكده التحاليل كلها قالت ان ما فيش ديدان ما مم.
فيش ديدان في البراز خالص مم.
فرحنا لدكتور الاطفال قال دي تبقى حاجه خارجيه وادانا مرهم وحاجات مم.
زي كده اه يعني آه.
مرهم على فتحة الشرج وحاجات زي كده تمام خلاص خلصنا الموضوع ده وبقى الحمد لله كويس مم.
إيه، كل شوية بقى يعني ايه تعبان عنده مغص مش عارفة ايه مم.
بقينا نحلل له تاني اكتشفنا بقى ان هو عنده ديدان مش عارفة اسمها histolytica هيفي او ح... مش عارفه يعني ديدان دبوسيه نوع يعني من ايه ديدان دبوسيه Oxyuris
هم كاتبين histolytica اه اه اه مش ع... انا مش عارفه بقرا مش كويس ولا لا هي ال Entamoeba histolytica اللي هي ديت دي مش ديدان دي اميبا
آه، دي اميبا المهم احنا خدنا يا آه.
دكتور بقى لنا سنه ونص ادويه ديدان كتيره مم.
ادويه ديدان كتيره ونعمل التحاليل مم.
وهي موجوده ونعمل التحاليل وهي موجوده مم.
اخر دكتور اللي رحنا له قال لنا لا دي اميبا مم.
وادانا فلاجيل وحاجه هنحطه عليها كده كيس نحطه عليها المهم مشينا على الدواء زي الفل وكل حاجه عملنا برضه تحليل النهارده برضه موجوده تمام تمام فاحنا ال- انا مش عارفه يعني هو ايه الوضع بالظبط يعني طيب ماشي ماشي ايوه حضرتك وشه على طول يا الموضوع.
دكتور اصفر بقى وجسمه ده نحيف.
ده اول طفل ليكي اول طفل اه اول طفل ليا طيب ماشي شفت انا عرفت ازاي طيب هجاوب حضرتك ان شاء الله ام مريم اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله قولي يا دكتور انا عندي طفل عنده ثلاث سنين انا اه كنت اتصلت بحضرتك قبل كده عشان موضوع ان يعني العضو بتاعه مختفي في في قلب الجلد من جوه اه وحضرتك قلت لي لازم دكتور يشوفه فانا انا وديت حضرتك لثلاثه دكاتره اثنين منهم قالوا لي ما تجوش عنده ولم و- وعند البلوغ عند البلوغ ان الموضوع ده هيتظبط و- عشان لما يكبر مست- مستقبلا مش هيبقى كويس واحد بس هو اللي قال لي ان هو محتاج اعاده طهاره مم.
واثنين قالوا لي لا مش محتاج وما تعملولوش اي حاجه في واحد فيهم جراحه اطفال في حد فيهم جراحه اطفال الثلاثه جراحه اطفال الثلاثه اه تمام بس في اختلاف في الراي يعني اه طب انا عايزك انت اللي تحكمي هو انا عايز اقول لك احنا ليه بنصلح ال- الطهاره لما العضو يبقى مختفي احنا بنصلحها عشان لما العضو يبقى مختفي بيبقى عرضه لان في التهابات حوالين راس العضو يعني حوالين الراس الجلد بيبقى كاسي العضو فبتلاقي فيه حوالين الراس فيه التهابات والطفل عايز يقعد يهرش هل الكلام ده موجود
لأن انا على طول بغسل على طول بغسل له المنطقه دي لا ده واضح ان هو بيهرش بيصوت اه طيب لو هو لو هو لقينا اللي هو ميال لانه يهرش باستمرار تمام ب- آه، بعد حتى الغسيل او كده ولقينا الحته دي محمره يستحسن ان احنا نصلح له الطهاره احنا بنتكلم في حاجه خيبانه خالص اللي هي ايه ان هو لو الولد هيشتكي وهيبقى عنده لازم ان هو يقعد يشد في العضو ويمسك فيه ويقعد يهرش وكلام من ده وبالذات ان هو بقى ثلاث سنين احنا بنقعد نسيب العضو المختفي ده لغايه سنه او الى سنتين على اساس ان هو ايه بيكون خد فتره النمو الكافيه بتاعته وبدا يبان الدهون اللي في منطقه العانه بدات تروح الولد بدا العضو عنده يبان طب لو لقيناه لسه مش باين لا لابد من التدخل والتدخل هنا انت حضرتك معايا طب خلاص هتسمعيني هكلم هكمل لك دلوقتي ان شاء الله ام عبد الله اتفضلي يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله انا ابني دلوقتي عنده 8 سنين يا دكتور تمام كان هو عنده سنتين بقى يعمل حمام ما كانش فيه براس خالص كله دم امم ورحت للدكتور بطني اه قال لي ده هو عنده نسبة أميبة شديدة اه بس الولد ده يا دكتور على طول بيعاك من بطنه ايوه يعني لدرجة اللي في ليلة يعني زي الست اللي اللي حامل وبتولد امم عايط طول الليل آه.
ولدرجة اللي هو مش عارف ينام خالص ايوه الدم ده الولد ده على طول الدم عنده- ده ام عبد الله لونه احمر الدم اللي كان بيجي ده الدم ده كان ايوه لونه احمر لونه...
لونه احمر ومعاه الم وعيط هو على طول عنده مغص هو دلوقتي عنده 8 سنين طيب هو عنده امساك هو على طول عنده امساك اه حاليا الوقت موضوع الدم ده كان هو عنده سنتين لكن ما عادش فيه دم دلوقتي لا ما عادش في دم بس طب.
على طول بيشتكي من بطنه وبيعيط طب هو لسه عنده امساك دلوقتي اه بيجي له امساك يعني طب مثلا ما يخشش الحمام.
بيتألم بيتألم اما يجي يعمل حمام لا عادي طب بيعمل كل قد ايه بيعمل كل يومين كل ثلاثة بس طب.
على طول يا دكتور بيعيط من بطنه طيب بقى عنده انتفاخ بطنه منفوخه كده لقدام
آه لا مفيش بس طيب.
انا خايفه من حكايه المغص اللي بيجيله على طول دي اه وفي ليله سهرني يعني مثلا طول النهار بالليل يا دكتور ما آه.
نمتش خالص ولا شفت النوم بعين من طيب.
الالم فانا خايفه من موضوع الالم اللي في بطنه ده على طول بطنه وجعاه هل من موضوع الدم بتاع اللي هو عنده سنتين ده طيب حاضر هجاوبك يا ام عبد الله حاضر حاضر باذن شكرا الله يا دكتور.
ام ابي كانت بتتكلم على ان الولد عنده ثلاث سنين وهو كل ما يعملوا تحليل طب ما هو آه، ما يلاقوش فيه ديدان وهي شايفه الديدان بعينها ما الكلام ده منطقي هذه ما تسمى بالدوده الدبوسيه او اللي هي ال Oxyuris ال Oxyuris دي ما بتبانش في التحليل والايه وبتبان في ال- بتبان الام بتشوفها على فتحه الشرج ده احيانا بتسبب التهابات بيبقى بيبقى احنا بنعرفها من ان الطفل بيهرش دايما او البنت بتلاقي بتهرش قدام الديدان ديت بتطلع من فتحه الشرج بالليل بعد الساعه 12 وممكن تعمل التهابات حواليها ممكن تطلع قدام تعمل التهابات قدام عند البنات وفي الحالات دي بيكون سببها ما يسمى بالدوده الدبوسيه دي اشهر اشهر دوده موجوده ليه؟ ليه ليه اشهر دوده موجوده ليه؟ لانها بتتنقل من ال- من لعب الاطفال مع بعض بسرعه البويضات بتاعتها بتبقى تحت الضوافر وبين الايدين العيال بيلعبوا مع بعض وبتاع بيروح منقوله يبدا الطفل يحط صبغه في بقه تتنقل له العدوى ولذلك لما نيجي ناخد العلاج لو عايزين العلاج يبقى ناجع المفروض كل افراد العيله بياخدوا جرعه الديدان ديت جرعه الدواء بتاع الديدان آه، لمده ثلاث ايام وبعد اسبوعين يكرروا الجرعه مره ثانيه وبعد اسبوعين يكرروا الجرعه مره ثالثه يبقى المفروض ان هي بتتكرر ثلاث مرات لان هي بتعدي الاخرين فلو احنا عالجنا طفل التاني ما تت... لسه ما تعالجش هيد... هي او او ال... او الاخ الكبير او الام او الاب او كده هيعديه طالما انت شفت الديدان بنفسك يبقى لابد عشان ما ترجعش في شويه احتياطات بنعملها اهمها علاج كل افراد العيله ثانيا ان الملابس البيضه بتاعته او الملابس الداخليه بتاعته بتتغلى كويس الفرشه بتاعته تطلع في الشمس الملايه تطلع في الشمس اللحاف يطلع في الشمس البطانيه تطلع في الشمس بحيث ان البويضات اللي هي موجوده اللي طلعت بره ديت ديت ايه ت- تترمى بره الحاجه الثانيه المهمه ان هو إيه لازم كل افراد العيله يتعالجوا مع بعض اتصال ام احمد اتفضلي يا فندم
ايوه يا دكتور بعد اذنك آه، انا ابني عنده اربع سنين وعنده امساك آه، رهيب وزايد آه.
عليه جدا اليومين دول وكنت قاعده بسمع حضرتك بالصدفه دلوقتي وقلت ان الامساك بيتعمل له آه، اشعه بالصبغه انا اول مره اسمع الكلام ده اه هو عنده امساك حضرتك من امتى عنده امساك من امتى هو عنده امساك تقريبا يعني من- من اول ما اتولد يعني, يعني من يوم ما اتولد وعنده امساك اه ما اديتلوش علاج له
كنت بديله علاج آه، سواعي وبرجع ابطله يعني مجرد ما ابطله بيرجع تاني بس طبيعته.
بس لو بس عايزة اديتهوله أشيل بقى لو اديتهوله بتحسن لو اديتهوله العلاج بتحسن
والله انا مش فاكره ده انا مبطله العلاج ده من زمان بس انا ب- بديله حلبه بديله حاجات آه، بتجيب يعني- نتيجه معاه الحلبه بتجيب نتيجه معاه اه ال- كانت بتجيب نتيجه في الاول دلوقتي ما فيش نتيجه وبعدين بينزل اعوذ بالله زي الزلط وكبير قطره كبير اه حجمه كبير اه حجم البراز بينزل حته واحده حته واحده وكبير ما بيعملش تاني بيعك ملابسه الداخليه
نعم بيعك ملابسه وبيعك هدومه من اه اه بيعك اه هدومه اليومين دول اديله يجي حوالي شهرين اه بدا يعك نفسه طيب بقى مفيش مش عايز يدخل يعمل في الحمام بيستخبى ورا اي باب ويعمل هو عايز يعمل وهو واقف اه عايز يعمل هو واقف خايف يمسك في كرسي وفي اي حاجه كده وخايف نعم.
يقعد ي- يمسك في كرسي او في ستاره او كده عشان آه، يعمل بيبقى- ويعمل وهو واقف اه وخايف مش يقعد عارف يقعد على القعده الافرنجي آه.
عايز يقعد وهو في الارض تقريبا مظبوط مظبوط بي- وبينزل ك- يعني ص- حته واحده صب مره واحده كده ايوه ايوه طيب حاضر يا ام احمد هجاوبك لان ال- انت السؤال يعني بتاعك أنا- مهم ه- ه- هرد عليك ان شاء الله حاضر حاضر ماشي بالنسبه لام ابي اخر كلام بقوله لها حته ان الطفل عنده اميبا وكل شويه تعمل له تحليل وما تعودتيش تعمل له تحاليل الله يكرمك وكل اطفال مصر عندهم اميبا وكل كبار مصر عندهم اميبا والاميبا دي ما بنديلهاش علاج الا اذا كانت نشطه وعليها وعامله اعراض انما لو عملنا لكل الاطفال وكل الكبار هنلاقي انت اميبا هيستوليتيك الكلمه اللي انت قلتيها دي تمام فما ت- ما تعمليش تحاليل وما ت- ما ترهقيش الطفل وبالذات ان هو اول طفل ما تقعدوش ترهقيه بكثره التحاليل لان كثره التحاليل يعني كثره العلاج يعني علاج ملوش لازمه في حاجه هي هتفضل موجوده موجوده مهما عملتيه هتدي علاج دلوقتي للاميبا اسبوع ولا 10 ايام تعالي بعد اسبوع اعملي تحليل هتلاقي رجعت تاني تمام بالنسبه لام مريم بتتكلم على ظاهره اختفاء العضو انا كنت بجاوبك آه، انا قلت ان الطفل عنده ثلاث سنين انا رايي ان لو العضو لسه مختفي لابد من التدخل انا مع الدكتور اللي قال ان هو ايه ان هو يعمل ليه بقى اولا الموضوع بسيط ثانيا ان هو العمليه مش عمليه اعاده طهاره في الحاله دي العمليه اعاده طهاره او تصليح طهاره مع تثبيت للعضو لانه ثلاث سنين ده كبر احنا بندي فتره فتره لموضوع ال concealed penis او اللي هو العضو اللي بيختفي ده بنديله فرصه فرصه سنه او سنتين حسب الحال طب فضل بعد سنتين ده العضو مختفي ومش راضي يبان نبدا ندور بقى هل هو العضو صغير هل الدهون اللي في منطقه العانه كبيره هل الطهاره ناقصه هل في طبقه خلقيا بتبقى مش موجوده اللي هي بنس- بسببها بنثبت بنعمل عمليه تثبيت العضو كل ديت حاجات الدكتور بيشوفها وبيتم العلاج عليها بس انا رايي طالما وصل لثلاث سنين التدخل لان التدخل هنا بسيط مع تصليح الطهاره بناخد اربع غرز نثبت بهم العضو الجلد في جسم العضو عشان ما عادش يسقط تاني ويعمل التهابات والتهابات في الميه والتهابات في جسم العضو لان بعد ثلاث سنين ما عادش متوقع معدل نمو العضو واستطالته بقى بسيط اكبر معدل لنمو العضو بيتم في اول سنه بعد كده بيبقى المعدل بيقل شويه بعد ثلاث سنين بيبقى قليل فعشان كده ما قلناش هنستنى فلو لسه العضو داخل وما بيبانش يفضل ان احنا نعيد الطهاره ونعمل له تثبيت عضو اتصال مدام امال اتفضلي يا فندم
الو ايوه يا فندم اتفضلي
آه، دكتور لو سمحت احنا كشفنا على صدر آه، ابني مم.
آه، جال دي كح آه، جال عايزه اشعه مقطعيه على البطن كامله فانا خايفه من الاشعه دي وهو عنده سنه ونص جال عشان خاطر آه، سبع عنده سبعة كيلو
هو وزنه ف- 7 كيلو وسنه ونص سنه وثمان شهور سنه وثمان شهور و7 كيلو اه ومش بيرجع باخد- ولا حاجه بيرجع لا مش برد امال 7 كيلو ليه
مش بياكل حاجه خالص وبيعمل حمام آه، كل ثلاث ايام مره يعني في امساك وما بياكلش طب هو كان مولود وزنه كام ما انتش فاكره
2 كيلو الا ربع 2 كيلو الا ربع طب هو عرضتها على دكتور اطفال وقال لي كده السبب ان هو مش راضي ياكل هو ذكاؤه كويس الولد ذكي ذكي ذكي الولد ده ذكي وبيفهم اه بيفهموا حلو بس احنا وديناه من امبارح للدكتور قال عايز اشعه على البط اه كامله وعلى صدره فانا خايفه اعمل الاشعه دي عملها ولا لا حاضر اقول لك ان شاء الله حاضر يا مدام امال حاضر ماشي شكرا ماشي ماشي الله يكرمك استاذ ياسر السلام عليكم عليكم السلام آه، بعد اذنك يا دكتور انا عندي ابني اه آه، عنده في وشه كده من قرطه مم.
و- وبين عينيه نقط بيضه كده سنه قد ايه آه، سنه ثلاث شهور ونص مولود بيها ولا ظهرت بعد الولاده لا بشويه مولود بيها مولود بيها اه بس ايه ظهرت بعد الولاده ظهرت بعد الولاده ظهرت بعد الولاده بتحمر لما يجي يعيط بتحمر لما بيجي عاد بتحمر لما يجي اه بتحمر يا دكتور بتحمر لما تيجي يعيط اه يعيط بس اه بس بس هي بال- يعني مش مش, مش كتير يعني بدات تخف شويه ولا ايه؟
ما هيش عند قفاه من ورا كده ايه؟
ما فيش حته حمراء عند قفاه من ورا في حته حمراء عندها فم من ورا؟ لا مفيش يا دكتور طيب ماشي ان شاء الله ماشي يا وبعدين يا سيدي.
دكتور كان في واحد قبل كده آه، مش طبيب يعني ده عادي قال لي ده ممكن تكون صفرة
لا يا عم لا صفرة ولا حمراء ما تخافش هقول انا لك أهو عايز ان شاء اسالك الله بس يا دكتور لو في اي حاضر.
حاجه ممكن نجيبها له او نع- نعالجه بيها حاضر ماشي ان ماشي.
شاء الله أشكرك يا دكتور.
ماشي ربنا ماشي الله يكرمك ماشي جزاك الله خير الله يكرمك يبقى بالنسبة لأم مريم خلاص خلصنا الكلام معاها بالنسبة لأم عبد الله بتتكلم على ال- الأميبا ودم ومغص و... وكلام من ده وعنده إمساك وبيجيب كل ثلاث أيام بص يا أم عبد الله أنا نفس الكلام اللي قلته قبل كده إن ما- الأميبا ديت ما بتعملش دم بالصورة اللي إحنا فاكرينها هي بتعمل حاجة اسمها ديسنتريا شوية مخاط مع دم بسيط جدا إنما دم أحمر بيجي مع مغص وكلام من ده نفكر فيما هو أهم وبالذات ان انت بتقول ان الولد عنده امساك فكري في الشرخ الشرجي شرخ شرجي شرخ شرجي يعني ايه يعني الولد ده عنده امساك وبيجيب كل 3 ايام حمام لابد من علاجه الطفل الطبيعي المفروض ما يقلش عن 3 مرات في الاسبوع براز بس بمواصفات ان ما يكونش عنده انتفاخ ما يكونش عنده الم ما يتألمش وهو بيعمل حمام ما يجيبش دم بيكون بيعمل ويقعد على التواليت عادي مرتاح ما يكونش بيعمل وهو واقف الكلام ده كله ديت الاعراض اللي احنا المفروض نكون مركزين عليها ان ممكن الموضوع الامساك او عدمه مش مش عدد مرات بقدر ما هي سهوله الحمام ان الولد مش عامل لنا مشكله في الحمام بتاعه ان هو بيعمل بيعمل كل يوم بيعمل يوم ويوم مش قضيتنا انما القضيه ان هذا ال- الاقلال في الحمام مش هو اللي عامل له مشكله يعني ما عملوش انتفاخ وصدد نفسه عن الاكل وبيعمل له وجع وبيجيب دم من تحت وبيخاف يقعد على الحمام انا قلت خمس حاجات اهو لو اي حاجه من دي عامله مشكله لابد من التعرض للامساك لعلاجه طب لو هو بيعمل ثلاث مرات بس زي الفل وما عندوش مشاكل ثلاث مرات في الاسبوع يعني خلاص هو طبيعته كده في ناس كتيره بتعمل مره واثنين في الاسبوع وثلاثه والامور عندها كويسه ومفيش مشكله تمام وبتقدر تتعايش مع الوضع ده انما آه انما آه يا ام عبد الله حته ان هو جاب دم ده دم ما نل- ما نلصقوش دايما بالاميبا لان دي كلمه غلط انما الدم ده هو ده جه من شرخ بسبب الامساك اللي موجود وعلاج ال- الدم اذا كان حتى راح لسه في امساك هو لازم تعالج الامساك لازم تعالج الامساك وعلاجه سهل بادويه بالذات ان هو بيستجيب لحاجات بسيطه زي الحلبه والكلام ده فعلاجه هيبقى سهل ان شاء الله اما معاذ اتفضلي
اتصلت بحضرتك اول مره اه ما معرفش الاول حضرتك بتتكلم ما على قلتليش على الدم ده وبعدين كنت ع- انا سمعت كمان اختي بتسال حضرتك على الطهاره العضو اللي ب- بيبقى داخل لجوه آه آه.
انا ابني آه لما حصل له ح- عمليه الختان آه وانا بنضف له فانا مسوسه شويه في الن- في النظافه يعني مم.
آه فتقريبا في غرزه اتفكت مني فنزلت دم آه، شويه ك- يعني دم بسيط وخلاص على كده ده بعد الطهارة على طول يعني وهو لسه اه تاني مم.
يوم طهاره او تمام حاجه كده تمام الدكتوره تمام كانت قالت لي نضفي بال- بالتجهيز مظبوط آه، تمام.
فاللي حصل ان ان زي غرزه اتفكت مني آه، فهو بعديها لقيت العضو بتاعه بيخش لجوه بس بيخش لجوه لما بيجي بيعمل تورس بي بي يعني يعني بيطلع لبره ما هو ايوه مش ايوه جوه أنا على عارف.
طول ايوه ايوه وهو سنه قد ايه دلوقتي؟
هو خمس شهور ونص فحضرتك تفضل ان انا أ- يعني اعرضه بقى على جراحه تاني ولا الامور ماشيه كويس يعني انا لما اجي بيعمل- لما اجي بشطفه بقى بروح رفع أ- مطلعه واروح منضفه حواليه طيب طيب يا ام معاذ بالنسبه لسؤالك الاصلي الأ- سؤالك الاصلي اللي هو الخاص بالدم اللي كان في الطفل انت انت طهرت ابنك أنا مش مش سامعة كده؟ انت طهرت ابنك ايه انت طهرت ابنك اللي كان بيعيط وبيجيب دم من بقه اه طب لما عملت له ختان كان نزف ولا حاجه؟
لا لا ما نزفش ولا ما اي حاجة.
نزفش ولا اي حاجه لا لا الختان هو عدت.
هو عيب مني انا اللي شلت ال- الغرزه اصلا انا عندي ابن اكبر منه وانا عارفه يعني اه اه وعارفه موضوع الختان طيب خلاص هجاوبك يا ام معاذ حاضر نشوف بالله عليك يا دكتور موضوع اللبن ارجعه له تاني ولا خلاص ربنا يخليك لان انا محتاره كذا يعني كان في اختلاف في الدكاتره ربنا يعزك طيب يعني وانا ماشي.
بثق في حضرتك الله يكرمك الله جزاك الله يكرمك حاضر يا ام معاذ حاضر إيه، ام يوسف اتفضلي يا فندم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله يا دكتور انا معايا ثلاث عيال بنت عندها 10 سنين وبنت عندها 7 سنين وولد عنده 3 سنين اييوه منعين الاكل خالص يا دكتور.
مش بصراحة عايزين انا تعبانه مش عايزين ياكلوا يعني اه مش عايزين اه عملت لهم آه، آه، كان معايا البنت الكبيره دي كان قالوا عندها عسر هضم بقيت اتابع معاها جلاد بالسين وعلاج العسر الهضم فاتح السن مفيش فايده يا دكتور اه الواد والثلاث عيال يا دكتور فيهم بالعافيه لحد ما تعبت واديت لهم الدواء الديدان مفيش فايده فيا دكتور بصراحه انا تعبت خالص معاهم طب هم اشقياء وبيجروا يلعبوا ويتنططوا كده اذكياء في المدرسه اذكياء في المدرسه
اه بي- بيتنططوا يلعبوا اه ما عندهمش مشاكل في الاخراج امساك او حاجه زي كده انا الكبيره اللي عندها مشكله في البرون اه لكن حتى الباقيين الباقيين ما عندهمش مشاكل ومع ذلك الاكل قليل يعني اه لا يا دكتور بس الدول ما بياكلوش بس هنا لما ما بياكلوش ما بيعملوش برضه دكتور حمام اه طب انت اديت لهم فواتح للشهيه وكده الاتصال اتقطع ماشي يا ام يوسف انا بس ليا رجاء يعني يعني انا نفسي نقعد نتكلم طول النهار في ال- كل الاسئله وكل الكلام بس انا عايز افيد آه، حبايبنا فايده كبيره يعني فنفسي الكلام في تخصصي اللي هو الايه اللي هو جراحه الاطفال انا خدام الجميع ولكن انا عايز اجاوب اجابه آه، ابقى انا واثق منها وبتبقى اجابه علميه مظبوطه من خلال شغلنا اللي هو الحاجات الخاصه ب- بجراحه الاطفال بالنسبة لي أم معاذ السؤال الأولاني اللي هي اتكلمت فيه بتقول إن ابن أختها تقريبا أو كده هي شالت غرزة أو حاجات من دي لو شالت الغرز كلها مفيش مشكلة هو العضو بيلزق تاني الجلد بيلزق تاني في مكانه حتة إن العضو بيبقى متداري في أول سنة ده أمر طبيعي وبيبان أثناء التبول دي حاجة جميلة جدا بس إحنا بنرجع الجلد وننظف حوالين العضو وندهن مرهم مرة واحدة في اليوم عشان ما يحصلش التصاق بين جلد ال... بين الجلد وجسم العضو أو راس العضو تاني فما يحصلش التهابات للطفل لغايه ما بيعدي سنه الواد بيبدا يمشي الدهون بتبدا تروح من منطقه العانه ال- العضو بيبدا يبان ودي ما بيبقاش فيها مشكله في الطهاره ولا حاجه انما احنا مهما شلنا من جلد في بعض الاطفال لما يبقى سمين من تحت مهما شلنا من جلد بتبص تلاقي العضو بيدخل لجوه برضه في اول سنه ما بيبقاش في كلام يعني ما, ما, ما بندورش ولا نصلح ولا نعمل ولا كلام من ده الحاجه الوحيده اللي بنصلح لها الطهاره في اول سنه ان العضو يتقفل عليه يتقفل عليه يعني ايه يعني تبص تلاقي الجلد ركب فوق جه فوق راس العضو كده وما عادش بيرجع تاني نيجي نرجعه نلاقيه ما عادش بيرجع قفل عليه خلاص في الحاله دي حاجه اسمها تراب بينز يعني لازم في الآ- لازم نصلح الطهاره في الوقت ده انما غير كده ما بنعملش حاجه بنستنى لغايه ما يعدي السنه الاولانيه بالنسبه للدم اللي جه مع السنان يا ام معاذ اللي بتقول ان ما جاوبتكيش على السؤال ده هو الدم طالما حصل حاجه عابره كده مع الحزق والكلام ده آه، ده شويه التهابات في اللثه ما بنركزش معاهم بالذات اذا كان وهو بيتطهر ما, جاب- ما نزفش يبقى ان شاء الله ما عندوش سرعه نزيف وتنسي الموضوع ده وما تعمليش تحاليل ولا تعملي حاجه الا اذا كان الموضوع متكرر بالنسبه لي أم أحمد بتتكلم في آه، موضوع آه، آه، مهم جدا آه، في حتة اللي هو الإيه إن الطفل عنده آه، إمساك والإمساك ده خلاه يعك نفسه حاجة كده عندنا اسمها إنكوبريسيس دي مشكلة كنت أنا اتكلمتها في حلقتين ثلاثة مشكلة كبيرة جدا 20 30% من العيادات بتاعتنا دلوقتي قعدت قايمة على الحتة دي اللي هي حتة إيه الإمساك الذي يؤدي إلى عدم تحكم بعد ذلك وبيعك نفسه وبيخاف يقعد وبيتألم وبيجيب دم و... ويروح يقف ورا الستارة وخايف يقعد يعمل حمام وبيخش في حلقة مفرغة من المشاكل والاضطرابات النفسية اللي هي علاجها سهل بس بسبب إهمالنا احنا بتكبر وقد تتحول إلى علاج جراحي زي ما هقول لك دلوقتي في اتصال أم محمد اتفضلي يا فندم أم محمد السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام حضرتك على الصوت الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتور معايا ابني عنده سنه ونص اه
عملت له آه، آه، طهاره وهو عنده اربع شهور لحد دلوقتي من ساعتها هو ما يحزق لحد دلوقتي ايه
اما يحزق يعني على طول هو بيعمل بول بيحزق مع المية مش مع البراز بيحزق مع المية مع الميه ومع البراز اه يعني هو بيحزق مع المية ومع البراز بس بس انت متأكدة ان هو بيحزق مع المية يا ام محمد يحزق مع الميه ولاحظت عليه ان هو ايوه ده.
بيحزق مع المية
بيحزق مع الميه ايوه م- عملت له تحليل بول ومزرعه اه
وقلت للدكتور واعطاني علاج وبرضه بيحزق باين طب هو لما بيجي يعمل مية بينقط ولا بيجيب خرطوم مية على بعضه يعني ما- ساعات يعمل خرطوم في الاول بعد كده بينقص هو بعد كده بينقط ما عملتلوش اشعاعات ولا حاجة ما عملتيش اشعاعات يا ام محمد اشعاعات يا دكتور لا ما عملتيش طب انا هك... هجاوبك ان شاء الله دلوقتي يا ام محمد حاضر اسمعينا ان شحمد شاء الله بالنسبه لام احمد مين استاذ سيد اتفضل يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله بعد اذنك كان معي طفل آه، دلوقتي سنه سنه وست شهور يعني بس كان اثناء ست آه، هو وسبع شهور يعني في خصيه واحده بس
عنده خصه معلقه آه، في واحده خصية موجوده معلقة اللي, و- اللي مش وخلال سبع موجوده شهور- اللي وبعد مش سبع موجوده شهور الشمال سعادتك، آه، جاله اختناق للخصيه وعملنا له عمليه عند آه، جراح اطفال
لا استنى قول لي هو دلوقتي عنده خصه معلقه ولا آه هو عنده خصيه معلقه طيب هو كان جا- ايه ايه موضوع الاختناق كان عنده فتق يعني آه، بعد سبع شهور اه جاله فتاك كده لوحده آه، فخرج الخصيه ال- الثانيه السليمه فعملنا له جراحه يعني وبس ما نز- الدكتور قال نزلت الخصيه بس آه، لقيناها ما نزلتش الثانيه يعني طب استنى بس يا اخي افهم منك هو عنده فيه جنب فيه خصه معلقه اه في تمام جنب في خصيه معلقة.
والجنب الثاني انت عملت له فتق فيه اه كان في فتاة هو بعد سبع شهور يعني من ولادته جاله اختناق آه، على الخصيه الثانيه فعمل له آه، والخصيه جرى لها حاجه الخصيه جرى لها حاجه هو بالعافيه يعني لحق- لحقناه بالعمليه يعني وديناه بس الخصيه دلوقتي عايشه الخصيه محسوسه دلوقتي آه، في خصيه واحده بس الموجوده اللي هي إن هي اللي نزلت اللي هي بتاعت كانت الفتق.
موجودة يعني اللي هي بتاعت الفتق اه انما الجنب الثاني ده خصه معلقه لسه ما نزلتش لسه ما نزلش اه فهو طب.
الدكتور هو سنه سنه وست شهور مش عارفين امتى نوديه نعمل له الع- العمليه يعني طيب حاضر هقول لك أهو ان شاء الله ربنا يبارك فيك حاضر السيد مع السلامه مدام نوره اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور انا الو ايوه مع حضرتك اتفضلي انا بسنت آه، بسنت اول طفل عندي فكنت كاشفه عليها عامله لها تحاليل فقال ان هي عندها ديدان اه فاخدت ثلاث مرات جرعه ديدان وما عملش معاها نتيجه دلوقتي يا دكتور بقالها فتره كده عماله تهرش من ورا ومن قدام وبصراحه مش عارفه اعمل ايه هي سنها قد ايه عندها سنتين الا شهرين
وانت التزمت بالكلام اللي انا قلته في حته ان انتوا كلكم بتاخدوا علاج مع بعض والحاجات دي وكده كل العيله
لا طيب يعني انا كنت جاوبت السؤال ده من شويه وهقول لك تاني الاجابه عليه ان شاء الله باذن الله ماشي، شكراً.
ماشي ماشي ماشي يا ماما. بالنسبه لام احمد انا بس نفسي اجاوب الاجابه لان ال- لان الموضوع ده كبير بقول لك 20 30% من عياداتنا قائمه على موضوع الامساك الامساك ده بنسميه امساك بيبقى امساك وظيفي بيعمل حاجه اسمها تضخم ثانوي في القولون الطفل بيبقى لعبي بيقعد قدام كمبيوتر وتلفزيون وبيلعب في الشارع وماهوش حريص على مصلحه نفسه وبتجيله الرغبه في انه يدخل الحمام ما, بي... ما بيرضاش وبيطنش لغايه ما القولون بتاعه بيكبر يجي بعد كده يبدأ البراز يسيل يعك نفسه أساسا غصبا عنه ولما يجي يعمل حمام الحمام بيكون نشف والبراز قطره كبر لأن القولون كبر يعوره بقى بيخاف يقعد دخل في حلقة مفرغة في اضطرابات نفسية الحل هنا بسرعة ان احنا نرجع تاني من غير ما نعمل اشعة ولا حاجة بنرجع نديله ملينات بتشتغل بطريقتين طريقة دواء شرب بياخده من فوق والبوسة بياخدها من تحت واللي اهم من كده ان هو بيدخل الحمام لازم نتعوده يدخل غصب عنه ثلاث مرات في اليوم بعد الاكل بعد الفطار والغداء والعشاء بيدخل ويقعد عشان يعمل الحاجة التانية ان هو لازم بعد الدخول الثلاث مرات دول لازم نحط في دماغنا حاجة ان هو لما يتحسن وما عادش يعك نفسه والألم يروح هذه هي بداية العلاج وليست نهايته يعني هو لو اتحسن يبقى احنا كده بدأنا نعالجه بدأنا نعالجه يعني ايه يعني طفل عنده اربع سنين ده هياخد له على الاقل ست شهور علاج ست شهور علاج باللي انا قلت عليه ده الست شهور دول على لما القولون اللي كبر ده يرجع لحجمه تاني والواد يرجع مخه يشتغل تاني في ان هو يحس بالبراز ويجري يقعد على الحمام وما عادش يطنش وكلام من ده واتبع معاه في الحالات دي اسلوب الصواب والعقاب وما اقصدش بها الضرب اللي اقصده بيها ان هو الولد ده دخل في المشكله ديت بسبب ان هو م- ما كانش بيروح يقعد على الحمام عشان مشغول باللعب فانا امنعه من اللعب امنعه من التلفزيون امنعه من الكمبيوتر امنعه من الخروج لو ما نفذش الكلام اللي انا قلته ان الكلام اللي انا اقوله ايه ان ياخد العلاج يقعد 10 دقائق على الحمام بعد الفطار والغداء والعشاء ده اللي انا عايزه منه العلاج ده يقعد قد ايه آه يا ام احمد هيقعد ست شهور بالنسبه لولد عنده اربع سنين مش بنفس الجرعه يعني لو كلمينا على التليفون عشان اقول لك الجرعات اللي هو ممكن ياخدها بس مش هيبقى بنفس الايه الجرعه هنسحب الت- العلاج بالتدريج لغايه ما يبقى كويس لكن ان شاء الله هو مش هيحتاج لاشعاعات ولا حاجه وهيبقى الكويس لوحده يعني باذن الله مدام امال بتقول ان الولد عنده سنه وثمان شهور 7 كيلو اشعه مقطعيه انت لازم تروح الامراض سوء دكتور اطفال تخصص امراض سوء تغذيه 7 كيلو و8 شهور ده لا وسنه و8 شهور لازم يتشاف له ايه حل الموضوع مش موضوع اشعه مقطعيه وخطورتها ومش خطورتها لو عمل اشعه مقطعيه مره واحده مش قضيه بس اذا كان لها داعي يعني هو دلوقتي ما بياكلش ما انا عايز اعرف هو ما بياكلش ليه طب هل هو بيرجع طب هل بقى عنده سوء هضم طب ال- اللي بياكله بيجيبه زي ما هو يعني محتاج دكتور تخصص امراض سوء تغذيه في تخصص في الاطفال اسمه تخصص امراض سوء التغذيه ده اللي توديه له بيطلب له تحاليل معينه وحاجات معينه إيه، عشان نشوف بقى الانزيمات الهاضمه ونشوف شويه حاجات معقده احنا ما نعرفهاش الدكتور ده اللي بيبقى عارفها هيقول لك عليه يبقى انت تخصصك تخصص امراض سوء تغذيه مش القضيه هيعمل اشعه ولا مش اشعه اذا ما كانش الد- اذا كان الدكتور اللي طلب الاشعه مش متخصص ما تعملهاش وروح للدكتور ده الاول واللي يطلبه منك اعمل ايه بالنسبه ليه الاستاذ ياسر بيتكلم على ان ايه ان في هنا حاجه اسمها بنسميها neonatal staining بتبقى نقط بتبان في المكان ده هو كده بتبان مع العيط واحيانا بيبقى قصاده على القفا هنا هو حته ورده زيها كده بتبان بعد الولاده بشويه وبتقعد شهور وبعد كده بتروح مع الوقت ملهاش قيمه لا هي صفرة ولا بتاع ولا اي حاجه من ديت سيبها في حالها وهي هتروح لوحدها عند 8 شهور ولا عند 9 شهور وهتلاقي الكلام ده راح دي اسمها neonatal staining او ما ما ما لهاش قيمه هتختفي مع الوقت بالنسبه لام يوسف بتتكلم عن اولادها الثلاثه ما بياكلوش يعني غيري الاكل غيري يعني اعملي اي حاجه لان مش معقوله هم الثلاثه ما بياكلوش الا اذا كان الموضوع ده موضوع ايه موضوع وراثي انما اذا كان نشاطهم الذهني كويس ونشاطهم الجسماني كويس ما تي- ما تقلقيش من قله الاكل كتر الاكل ما هوش ميزه اذا ما كانش مؤثر على النشاط العقلي والنشاط الذهني على النشاط العقلي والنشاط الجسماني اتصال مدام منى اتفضلي يا فندم أيوة لو سمحت يا دكتور أنا عندي بنتي سنة وخمس شهور اه آه، أنا لقيتها لما ابتدت تمشي رجلها بتنط شوية رجلها بتنط اه بتنط عندها رجل أطول من رجل يعني انت قستيهم لقيت واحده اطول من الثانيه أي لما بحطهم الاتنين جنب بعض كده بشوف إن الركبة مرفوعة شوية فروحت لدكتور تخصص عظم أطفال اه عمل لها أشعة على الحوض والساقين والرجل قال لي دي هي عندها العظمة بتاعت الحوض عظمة الفخذ اللي هي من عند الحوض فوق آه.
الحوض مش مش راكبة في مكانها في خلع يعني في خلع خلقي في المفصل يعني قال لي هي مش مخلوعة بس هي مولودة كده هو عيب خلقي ان هي ما يعني الرجل التانية في مكانها الطبيعي والرجل دي فوق الحوض ايوه ايوه فعايز يعمل لها ثلاث عمليات ايوه يشد العضلة ويخلع المفصل هو تخصص عظام اطفال ايوه فانا مش عارفة ادخلها جراحة وهي في السن ده وهو فعلا ملهاش غير حل كده ولا ولا هو بيكول الرجل ولا اعمل معاها ايه بالظبط طيب ماشي حاضر وعندي معلش سؤال تاني حضرتك اتفضلي يا فندم عندي ابني عنده ثلاث سنين وعشر شهور اه هو بتجيله اللوز وعنده ربو بتجيله اللوز ب- باستمرار آه، صديد على اللوز كتير اه فانا يعني اللوز قد ايه في السنه لما تجيله اقدر اعمل له العمليه وقد ايه ممكن استغنى عن العمليه
حاضر حاضر يا مدام منى هجاوبك ان شاء الله حاضر حاضر الله يكرمك اتفضلي يا ام يوسف ام يوسف الو يا دكتور السلام آه، عليكم اتفضل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه اتفضلي.
السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم مع حضرتك اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا عندي انا عندي ابني عنده خمس سنين وبياكل اي حاجه يدخل الحمام اي حاجه اه وعنده اسهال ولا حاجه
لا يا دكتور ايه لا لا طب هو بيمضغ الاكل ولا بيزلطه كده وخلاص
لا بيمضغ بيمضغ الاكل يعني بس طب لما طب لما بيدخل الحمام الحمام بيبقى براز اصفر ولا اكل غير مهضوم
لا لا براز عادي مفيش براز عادي يعني اه طيب ماشي دي المشكله يعني بس, بس هو- دايما هو بيدخل الحمام
اه
آه، بي- بيعمل صوت يعني هو بيدخل بتحس ان بطنه بتعمل صوت أيوة.
بيبقى معاه مغز يعني ايوه ايوه ايوه حاضر ماشي ماشي حاضر ام محمود اتفضلي يا فندم الو ايوه ام محمود اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ارجعي لنا تاني يا ام محمود بالنسبة لي ال ال ام يوسف بتتكلم على ان الولاد ما بياكلوش بقول لك في العي- الاطفال احنا ما بنربهمش عشان نذبحهم في العيد يعني اللي انا اقصده ايه ان الولد لو هو ذكي لو هو ذكي و- ونشيط وجدع في المدرسة و- وهو كثير الحركة ومجهوده الجسماني حلو وممكن يجري ويلعب رياضة وكده ما يهمكيش يبقى هو دلوقتي بيستفيد من الاكل بس هو بياخد طاقته بس وما هوش ميال للاكل الكتير اهم حاجه دول الاطفال ال- ال- اولادك دول تركزي معاهم على نوعيه الاكل مش على كميته يعني هم بياكلوا كميه قليله ركزي معاهم على البروتينات لحمه فراخ سمك وعلى فاكهه مش مهم بقى لا رز ولا مكرونه ولا بطاطس ولا الكلام ده كله ملوش اي لازمه لكن طالما هي معدتهم كده على قدها اكليهم المفيد اكليهم الحاجه المفيده وخلاص ومش مهم كميه الاكل الاكل كثرته عمرها ما كانت مفيده اذا ما اثرتش على الحاجتين دول النشاط العقلي والنشاط الجسماني اللي هي الشقاوه واللعب والجري والكلام ده بالنسبه لام محمد ال- الولد بيحزق مع الميه والبراز هو طبعا انا هي بتقول لي بيحزق مع البول كلمه البول دي على فكره كثير جدا من امهاتنا بيعتبروها هي البراز فلو في حد قال بول لازم نعرفه الاول هو يقصد البول ولا البراز يعني فهو هو بيحزق مع الاثنين فبالنسبه للحزق مع الميه هو ده اللي يهمنا دلوقتي لان طالما بيحزق وبينقط مع الميه اهتم بهذا الموضوع ابداي اعملي اشعه تلفزيونيه على المثانه شوفي هل المثانه فيها اثار اثار ال- الانسداد في قناه مجرى البول ولا لا يعني جدار المثانه سميك فيها التهابات في كلام من ده إيه، لان ممكن في بعض الاطفال بيبقى فيه ضيق خلقي او غشاء موجود في قناه مجرى البول من الخلف من الاخر فتلاقي الطفل بيحزق معاه بالحياه دي بيتعمل له منظار بسيط تتفتح الحته الايه الغشاء اللي موجود ده ودي اللي بيعملها دكتور او جراح مسالك الاطفال جراح مسالك الاطفال انا ما اقصدش ان هو عنده كده ممكن ما يبقاش عنده اي حاجه من دي بس اقصد اقول انت اتكلمت في حاجه مهمه ان هو الولد عنده آه، بيحزق مع الميه لو بيحزق مع البراز ماشي ده امساك وشرخ وكلام من ده وشويه علاج هنديهم له يرتاح انما بيحزق مع الميه لا بيحزق مع الميه بدون ما عمل عمليه يبقى لازم نفكر ان قناه مجرى البول فيها حاجه خلقيه زي غشاء كده الغشاء ده بيتعمل له حاجه بسيطه خالص يتفتح بيها بس بيتعمل له اشعه يا اشعه تلفزيونيه يا اشعه بالصبغه صاعده على قناه مجرى البول من تحت لفوق فيعني الكلام ده تهتم بيه لو ظل الايه ال- الحزق وتنقيط الميه ده موجود يا ام محمد بالنسبه للاستاذ سيد بيتكلم في نقطتين مهمين دخلني في بعض يعني دخلنا حاجتين في بعض اللي انا قدرت افهمه منه ان هو عنده جنب الولد عنده سنه ونص عنده جنب فيه خصه معلقه وجنب تاني حصل له فتق وربنا ستر والفتق ده ايه والفتق راق والحمد لله والامور بقت تمام الخصه المعلقه يا استاذ سيد بتتعامل ما بين ست شهور لسنه اذا كانت معلقه مش مطاطيه يعني معلقه يعني ما بتنزلش لتحت فهي بتتعامل ما بين ست شهور لسنه فاحنا كده متاخرين شويه فانت الله يكرمك اذا كانت هي خصه معلقه اعمل لها عمليه لو الأشعة قالت موجودة أو مش موجودة اعمل عملية لو الأشعة قالت مش موجودة اعمل عملية عشان ما ينفعش الخص تقعد في بطنه عشان ما تعملوش أضرار أو أورام بعد كده فأنت خصة معلقة تساوي عملية حتى لو الأشعة حلفت إن هي مش موجودة آه، ما دام نورة بتتكلم برضه في موضوع الديدان أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده إن هو لازم كل العيلة تتعالج الملابس الداخلية تتغلى الملابس ال- ال- اللي على السرير آه، تت- البطانية واللحاف والملاية يتحطوا في الشمس بره ويدهن مرهم حوالين فتحة الشرج عشان الدي- الدو- الديدان لما بتخرج تلزق فيه وما تنتقلش إلى الفتحة الأمامية بتعمل في البنات التهابات شديدة وبيكون سببها الديدان دي بالنسبة لي ال- ال- مدام منى بتتكلم على ان هو انا بس يعني الموضوع ده مش تخصصي ده عايز جراحه عظام اطفال اذا كنت تثق في هذا الرجل اسمعي كلامه مفيش حاجه اسمها دخله عمليات وما دخلوش عمليات لان احنا كده بنعيد نفس الغلطه لو له داعي وعمره يوم ان هو يعمل عمليه هيعملها ويبقى زي الفل بس لو انت عايزه تثقي روح الدكتور جراح اطفال تاني جراح عظام اطفال تاني وخدي رايه بدون ما تديله آه، فكره عن ان فلان قال كذا وسيبيه هو يقول اللي هو عايزه واذا قال اذا تطابق الكلام اتوكل على الله وهو يبقى هو ده ايه الصح بالنسبه للوز اذا جت اكتر من اربع مرات في السنه وبالذات لو معاها صديد وكلام من ده بيفضل ان هي تتشال واللي بيشيلها دكتور انف واذن وحنجره وهو اللي يديلك الكلام النهائي إيه، ام يوسف بتتكلم على ان الواد اول ما بيت- بيدخل بياكل بياخد بيدخل الحمام دي حاجه اسمها gastrocolic reflex ال gastrocolic reflex ده ان هو ايه الطفل اول ما ياكل معدته تشتغل يروح عامل بيحتاج بس منظم للايه منظم للهضم منظم لحركه الامعاء في ادويه بتنظم حركه الامعاء لا تبقى لا بالزياده ولا بالنقص لان هي مشكله يوسف ان هو إيه، ان حركه الامعاء عنده زياده فاول ما بتيجي حاجه المعده تروح على طول ايه نازله لان حركه الامعاء زياده فعايزين نبطئها ونرجعها لما كانت الموضوع ال- الحلقه للاسف انتهت انا بس لا عدت بتكلم في السياسه ولا هجيب سيرتها لان انا واخد اوامر بكده لكن انا عايز اتكلم بس بقول ب ب يعني احنا نستبشر ال- كل ما الدنيا هتضيق هتضيق ويبقى فيها مشكلة ان شاء الله الفجر قادم وهو قرب قوي قوي قوي واقسم لكم بالله ان هو قرب قوي قوي نفسي بس ندرس قصة طالوت وجالوت في آه، نقراها ونقرا تفسيرها آه، في ال- في سورة البقرة ونقرأ في غزوة الأحزاب نقرأ سو- غزوة الأحزاب ن- ندرس مع عيالنا غزوة الأحزاب ونعرف أنه لا يتحقق النصر إلا على أكتاف فئة بعد ما تتغربل بعد ما تتغربل يعني إيه يعني بيبقى فيه ركش في وسط الناس عايمة على الموج عايمة على الموجة وعاملة فيها إن هي شايلة الدنيا على دماغها لكن عشان يتحقق النصر لا يتحقق إلا على فئة ثبتت وكل الناس بعدت عنها كل الناس بعدت عنها حتى اللي بيدعوا الاسلام حتى اللي بيدعوا الالتزام الكلام ده كله والموضوع ماهوش بالعدد هو الموضوع بالثبات اللي هيثبت دوت زي ما جاي في قصه طالوت وجالوت و- وسيدنا داوود اللي هي القصه اللي في سوره البقره وفي غزوه الاحزاب كل الناس كل الارض تخلت عن الرسول عليه الصلاه والسلام الواحد فيهم كان بيخاف يروح يتبول بس ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ياتيني بخبر القوم وكان فيهم ابو بكر وعمر وكلهم خافوا يروحوا لغايه ما قال له حذيفه قوم يا حذيفه وهو عارف ان هو رايح ميت يعني اقصد اقول الم- الموضوع فيه يعني كل ما الدنيا بتقفل في في فئه بتتصفى زي الذهب كده بتدخل النار عشان تبقى ذهب صافي عشان هي دي اللي هت- هتنول شرف قيام دولة مصر العظيمة ذات الاقتصاد القوي الكبيرة اللي بتعمل فيها حاجات كبيرة جدا جدا دلوقتي لكن محدش عايز يقول هي بتعمل ايه فيها لان ال- المشروع الاسلامي بيحارب لكي يفشل في العالم كله العالم كله بيحارب المشروع الإسلامي المصري العالم كله أقسم لكم بالله إن هي بادئه من فوق لتحت كله الموضوع مش على الشوية اللي جوه مصر دول شوية إيدين كده بيتحركوا من بره لأن العالم كله لأن الكل مرعوب إن لو نجح النظام لو نجح النظام الإسلامي في مصر وقيمة دولة ديمقراطية حقيقية العالم كله هيتغير وعشان كده الكل مرعوب وعاملين حساب مصر فاستبشرهم النصر قرب قوي قوي قوي وما تبصوش تحت رجليكم واختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة